قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمة وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مرصد الأحداث حول مصر الكنانة بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مشاهدي الكرام في حلقتنا اليوم وفي هذا البرنامج عموما والذي خصصناه لما دار من ثورة في مصر الحبيبة تدور أحداث هذه الحلقة وتدور ويكون موضوع هذه الحلقة حول يعني بعض الأصوات التي خرجت لتنادي بتغيير المادة الثانية من الدستور المصري والذي تنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع خرجت بعض الأصوات علينا أثناء الثورة وما بعد المكاسب التي حصلت عليها تلك الثورة تنادي بهذه المسألة على استحياء نعرف حقيقة هذه المسألة وحقيقة الثورة المصرية وما جرى بها وما دار فيها وماذا يترتب على يعني من مكاسب حول هذه الثورة ويسعدنا أن يكون ضيفا كريما عزيزا علينا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي الداعية الإسلامي الكبير نرحب بك فضيلة الدكتور اهلا ومرحبا أهلا بك يعني أبدأ مباشرة حتى لا نضيع الوقت ونحرم مشاهدينا الكرام من عالم مثلك يعني مرت مصر في الأيام الماضية بأيام عصيبة كلنا قد شاهدنا يعني ما حدث بها كيف كان أثر هذه الأيام عليك شخصيا
الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الحقيقة أن هذه الأيام لم تمر بنا قط في تاريخ عمرنا نعم وأظن أن مثل هذه الثورة ليست في التاريخ المعاصر ولا في القديم مم.
من أيام الفراعنة غير لم يحدث- مسبوقة لم يحدث مثل ذلك نعم طبيعة الشعب المصري آه، غريب جدا آه، لأي متأمل أو لأي حاسب إن هو يحدث منه ذلك لكن الإنسان تلفت نظره مباشرة قدرة الله عز وجل على تقليب القلوب نعم آه، زال منها الخوف حل الخوف في قلوب الآخرين الذين كانوا يتربصون بكل من يعني يخالف في شيء ما مم.
الأمر يتغير بقدرة الله عز وجل الله عز وجل مقلب القلوب الإنسان بيتفكر كثيرا أحداث رأيتها طبعا بلا شك الإنسان شعر كم هي عظيمة نعمة الأمن نعم عندما غاب ال- غابت الشرطة مرة ف- فجأة ال- ال- ال- ال- الشارع أصبح فيه خطورة مع خروج كثير من المجرمين من السجون حصول أعمال بلطجة في بعض الأماكن بلا شك كان هناك مبالغة في كثير من الإشاعات كثير من الإشاعات لكن الحقيقة أن ال- نعمة الأمن نعمة عظيمة جدا نعم قد ذكر الله عز وجل في كتابه آه، أنه يعاقب أمما بنزع نعمة الأمن منها مم.
وضرب الله مثلا قرية كانت أمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون شبح الجوع كان أيضا مطل أنا كنت في قلق شديد جدا وما زلت في الحقيقة في قلق على مستقبل البلاد مم.
لأن هذه البلاد بلدي وأهلها أهلي ولذلك الإنسان بيخشى أن تزداد أو تستمر طريقة فوضى آه، يعني تدمير لاقتصاد البلاد الإنسان يخاف أن تتحول أيضا نعمة يعني الكفاية المولودة حتى لأدنى الطبقات بدرجة ما إلى خطر الخوف والجوع الحقيقة أثر علي ذلك أيضا في تأملي كيف تتبدل الدنيا الله عز وجل يداول الأيام بين الناس قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء في الحقيقة آه، أمر آه، يعني تبدل الأحوال بالسرعة العجيبة جدا التي وقعت آه، يجعل الإنسان يتوقف يرى أن الدنيا لا تدوم لأحد مم.
الدنيا قليل وفاؤها كثير جفاؤها شركاؤها هم يعني أسوأ أنواع الشركاء الإنسان لا يجعل الدنيا آه، فوق رأسه يجعلها نعلا في رجليه نعم.
وإلا ربما تذيقه ألوان الهوان في آخر العمر نسأل الله العافية والإنسان في الحقيقة بيشفق على كل من يعني أصابته المصائب أنا شفقة من أرجو أن تكون من جنس شفقة إبراهيم عليه السلام على يعني ومجادلته عن قوم لوط لأن الله عز وجل قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب ثم أتفكر أيضا في يعني مواقف يوم القيامة لأن ما حدث يشبه ما يعني صورة مصغرة لما يكون يوم القيامة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا خطر عظيم جدا خطر عظيم جدا الإنسان يجد كل ما يملك قد ضاع منه مرة واحدة خطر ما أن أتباعه أصبحوا أعداء له من كان يطيعه صار ممن يعني يقدح فيه وممن يعني يسعى في أذاه خطر كبير جدا طيب فضيلة الدكتور يعني آه هذا يعني أثر, أثر شخصي عليك نعم, نعم. آه وقد قيل ان الامن هو اللي اطلق هذه هؤلاء البلطجية وسحب الامن والشرطة من الشارع كي يقايد النظام ما بين الامن وما بين بقائه شخصيا آه لكن نعود الى دور الدعوة السلفية في هذه الايام العصيبة الحقيقة مباشرة في نفس الليلة م. التي غاب فيها الامن نعم اتفقنا مع جميع الاخوة وكان صدر اول بيان من بيانات الدعوة بسرعة محاولة تأمين الجبهة الداخلية بكل ما يمكن بمعنى تأمين ممتلكات الناس مسلمهم وغير مسلمهم أرواحهم ان تحصل في اللجان الشعبية اللي كانت تمت دي كان بدايتها بفضل الله سبحانه وتعالى في الإسكندرية عندنا ببيان رقم واحد من الدعوة السلفية لجميع أبنائها بأن هم يقوموا بهذا الدور في كل أحياء اسكندرية وايضا نشرنا هذا الكلام في كل محافظات فيها اخوه يعني يلتزمون بالدعوه السلفيه وبالفعل تم ذلك وتم بفضل الله عز وجل اعمال من الخير كثيره كان ابسطها ان ربما اخ واحد فقط اللصوص كانوا عايزين يقتحموا احد البنوك فقال لهم لا ابعدوا عن البنك ده بمجرد اشاره بس طب حاضر يا عم الشيخ وانصرفوا بعض اللصوص ايضا بعد اقتحام حي المنتزه وتدميره بالكامل م. طول الليل قاعدين سهرانين يكسروا الخزنة خزنة فيها كل رواتب الموظفين سبحان الله فيها نحو نص مليون جنيه م. وعلى بعد الفجر كنا قلنا الإخوة لازم تدوروا على أي حاجة وتنصحوا الناس ومش بالعنف والقوة ابتداء لابد أن ننصحهم بأن ده أمر محرم الخزنة خزنتين كانوا خزنة صغيرة كان في 200 واحد اعتقدتوا عليها م. أول ما شافوا أحد الإخوة قالوا ادوها للاخ فلان وصلوها للشيخ ياسر في المسجد وحطيناها في مكان امن لغايه ما قمنا بتسليمها للجيش لما عادت دخلت قوات الجيش الخزنه الكبيره بقى دي كانت خزنه هائله جدا ولا 10 افراد يستطيعوا تحريكها فقط مش حملها اه وهم ظلوا طول الليل يكسروا فيها وطلعوها من الجدار م.
وبعدين بمجرد ما شافوا الاخوه الصبح بعد هم طالعين من صلاه الصبح وقالوا لهم ايه اللي بتعملوه طب حاضر هنسيبها يا عم الشيخ سابوها والاخوه جابوا عربيه كيف يستطيع ان ياخذ حتى لو كان مال عام مال دوله يعني بالعكس ده مال العام ده آه. المال العام أخطر. ده اخطر آه.
لان ربنا قال ومن يغلل ياتي بغلى يوم القيامه بالزبط.
ده حق الملايين دول كلهم لهم حق فيه مم.
وحافظنا على على الخزنه دي والله مال واحد كده فضيله الشيخ ياسر يعني انت عارف وممكن بعد كده تراجع نفسك تروح تديهوله اه والله انما الملايين دي هتدور عليهم فيها ايه مم. فبفضل الله سبحانه وتعالى قعدنا ثلاث ايام على بال ما جت قوه من الشرطه العسكريه مم.
وقمنا بتسليمها لها في قياده المنطقه العسكريه الشماليه والكلام ده تكرر بقى بما في ذلك يعني المجرمين كان في دي بعض يعني او بعض الناس هم الحمد لله اظن سلوكهم تغير كتير جدا مم.
بعد شعورهم بالمحنه كان في ايديهم اسلحه مم.
وكذلك الاخوه كانوا بيجمعوا هذه ويسلموها للجيش لان الكلام ده خطر كبير جدا مم.
فهذا العمل ك- انا شفت آه، بعد نهب آه، مؤسسات صحيه في بجوار قسم الرمل تاني ومؤسسات آه، بتاعه الدوله كتيره جدا شفت كميه المسروقات شارع عرضه حوالي 10 متر المسروقات الاخوه عملوا حملات للتوعيه بالتوبه ان اي حد خد هذه الاموال حرام عليه ياخدها الله ويتوب الى الله عز وجل ويرجعها مم.
انا شفت رحت شفت البتاع شارع كامل مليان نصه مسروقات ثلاجات وغسالات ومكاتب وابواب وشبابيك وكميه هائله لغايه حصل هنا النهارده في جامعه الدول العربية مصر الاسواق الحرة الثلاجات والغسالات كانت بس اللي قدامها حصل للصبح بفضل الله سبحانه وتعالى الاخوه فضلوا حارسينها ولسه حارسينها لغايه دلوقتي لان لسه في جهات لم تستطع تسلم كميه المسروقات الكبيره جدا اللي الى الان موجودة عندها اه قعدنا بعد والاخوه بيعملوا علينا بطشات 24 ساعه حراسه والناس بتجيب اكتر مم.
وده كان دور بلا شك دور عظيم جدا طبعا.
واساسي دور تاني مهم جدا احب ان انبه عليه ان احنا محتاجينه فعلا الاسعار غليت جدا مم.
الطماطم وصلت 8 جنيه مم.
وبعدين الاخوه قالوا لا احنا لازم نجيب البضاعه الخضار والفاكهه ون- ونعمل مراكز لبيعه جابوها من الغيطان مش من الوكاله اه من الت... من من من, الم- من المنبع من المنبع نفسه نعم و- و- وجابوها وبداوا يبيعوا هي وقلنا كل واحد ياخد كفايته فقط ليوم واحد ده انتوا بتتكلموا على مدينة كاملة يعني فيها اه كام بنتكلم في- مليون أنا- لا مش طبعا مش هقدر كعبت كام مليون بس مثلا احنا يعني.
عملنا مراكز مختلفه اه كنا بنقول للاخوه في مركز مثلا جنب المكان الفلاني في اربع بيبيعوا خضار وصلت الطماطم لجنيه ثم 75 قرش مم.
اظن الامر ده كان ع- يعني طوابير من الناس وكان له اثر كبير جدا اكبر من الكلام اللي بنتكلمه نعم.
واكبر من الخطب والدروس بالظبط اه بالاضافه آه.
للدور الدعوي وهو ان احنا فعلا لازم نتقي الله سبحانه وتعالى لازم نحافظ على المال العام لازم نحافظ على المال الخاص اموالنا واموال غير المسلمين كذلك يعني عشان ما حدش يقول ده السلفيين دول مثلا عايزين يقتلوا الناس ده بالعكس ده احنا قلنا هنحمي ارواح وممتلكات الاقباط لدرجه ان هم هم اللي قالوا لو الدكتور ياسر قال افتحوا دكاكينكم يبقى احنا هنطمن على الدك- الدكاكين طيب.
وده اللي حصل الله الحمد يعني لله.
آه، يعني صورة لأن جميلة إحنا يعني قلنا محتاجة فعلا- محتاجة يعني محتاجة تتصور كده وتتعمل هي متصوره على موقع انا السلفي نعم حاجات طيب.
بالمنظر ده فضيلة الدكتور آه، يعني الاخوه في العمليه هم اللي حموا مستشفى العمليه مم.
ومن الهجوم اللي كان يراد بها لدرجه المستشفى عامله شهاده تقدير للاخوه في العمليه الاخوه السلفيين مم.
لان هم اللي حموا المستشفى والكلام ده على كافه المستويات وجاء يعني هو ده شكراً.
دور المسلم فعلا وده دور عظيم جدا اني اريد اماما فعال لا اماما قوام بلا شك احنا في كما قال حصل عمر.
يعني محاولة آه، تعضيد احنا وجودنا في المظاهرات كان ممكن يعمل اجهاض ليها في الحقيقة لو صبغت بصبغة ملتحين كلهم مم.
ما اظنش ان العالم كان هيقف وقفة شديدة جدا انه يقول لابد من استجابة نعم. طيب انا عايز اقول المؤتمر ال- ال- ال- السلفي اللي عملتوه في الاسكندريه اكدت وأك- وبكي الاخوه آه، على ضروره عدم المساس في الماده الثانيه من الدستور ايه ليه يعني الحقيقة ان ال- ال- المظاهرات قامت والثورة قامت لرفع الظلم مم.
مفيش ولا واحد من المتظاهرين دول كان عنده مشكلة في المادة الثانية مم.
وان دين الدولة الرسمي هو الاسلام ولا واحد من دول مم.
يجي بعد كده بعض المتسلقين يقول عايزين نعمل تعديل اول حاجه اعدلها عادي اعدل الماده الثانيه مم.
بالحقيقه غير المسلمين عايشين في ظل الماده الثانيه دي بالظبط الماده الثانيه دي بتنص على ان دين الدوله الرسمي هو الاسلام مم.
القضيه دي وان يعني آه، ال- آه، الشريعه الاسلاميه الشريعة هي المصدر المصدر.
الرئيسي للتشريع الموضوع ده مر بمراحل عبر دس- دساتير مصر من 23 23 في الحقيقه كان دستور خلى تماما من مصدر التشريع مم.
ما بيتكلمش عن الشريعة ولا عن أي حاجة ولا يخاطب المشرع بأنه يستقي الأحكام منين اعتمادا على أنه القانون الفرنسي هو مصدر التشريع مم.
جه القانون يفسر قال أن مصادر التشريع الدستور ثم القانون ثم العرف فإن لم يجد القاضي فيمكنه أن يحكم الشريعة الإسلامية ده كان أسوأ دستور بلا أعوذ شك بالله.
اللي البعض بينادي دلوقتي عايزين نرجع للدستور عودته آه.
23 الله اما سؤال يعني يعني دستور فعلا في ناس 23.
مطالبات بتوع بتعاود شيء غريب جدا طالب دستور عودة 23 هو اللي بيقول بالوراثة لأنه بيقول أمرنا نحن ملك مصر مم.
التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا ترضى بيها مم.
عايز يصيغ بس ده أمر مش ممكن مم.
دجاج- دستور 71 قال إن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع دي تساوي إيه مصدر رئيسي إن في مصادر رئيسية أخرى يعني كأنه بيقول الحكم لله ولغيره يعني انتوا عايزينها المصدر الوحيد احنا بنقول في الحقيقة معلش هي هو آه.
النص يعني أصل انا الحالي قرات هذا كثيرا لا هقول لحضرتك اه النص الحالي المصدر الرئيسي بالالف واللام اللي هو تعديل 81 تعديل سنه 80 مم.
الم- ال- ال- التعديل ده المحكمه الدستوريه العليا فسرته بحكم صريح وواضح مم.
لان معناه ان اي مصدر اخر يعد فرعيا لا إلا يمكن ان جانبي.
يخالف المصدر الرئيسي وبالتالي يعد باطلا بقي ان الماده دي تفعل مم.
بقي ان الماده دي ترا يؤمر المجلس التشريعي او المجلس اللي بيسن القوانين بانه هو اللي هو مجلس الشعب بانه يراجع التشريعات ال- ال- المخالفه لان روح الدستور لابد ان تكون واحده الدستور معبر عن روح الامه عن مم.
اراده الامه عن عقيده الامه ده اعلى من الدستور في الحقيقه اللي هو المبادئ العامه للدستور المبادئ العليا للدستور نعم اللي بيستقي منها إرادة الأمة دي بيعبر عن إيه الأمة دي 95% منها غالبيتها بأي ك- نسبة كانت من من أهل الإسلام يعتقدون قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله مش الحكم لله ولغيره مم.
لا الحكم لله وحده نعم التفسير بتاع المحكمة الدستورية العليا لهذه المادة ان الاصل لا يجوز مخالفته من الفرع وبالتالي اي ما اي قانون يخالف المادة يخالف الشرع الاسلامي يعد باطلا فضيلة الدكتور يمكن أنت أستاذنا في هذا لما تقال مصدر الرئيسي غير لما تق- تق- تقال مصدر رئيسي صحيح لأن والعلم الألف واللام يبقى حصرا خلتها ان الحكم الا زي لله.
مثلا أنا بقول مذيع أخبار في التلفزيون المصري غير آه.
لما أقول مذيع الأخبار يعني أنا المذيع صحيح.
الوحيد للأخبار في ايوه التلفزيون المصري بالظبط كده صحيح صح كده؟
صحيح فعلا تمام آه.
ما زي بقول كده المصدر الرئيسي تساوي ان الحكم الا لله الحكم لله وحده نعم.
مصدر رئيسي تساوي الحكم لله ولغيره ولغير بالظبط كده دستور هذا أنا 23 يساوي مم.
الحكم لغير الله الا عند الضروره مم.
وبالتالي مش ممكن نقبل هذا ولا نعم.
الشعب يقبل ولا الجيش ولا الازهر انا فرحت جدا جدا وسعدت جدا ببيان الازهر العظيم الذي يؤكد على ان الشريعه الاسلاميه لا يمكن مساس بها وان هي الضمان الحقيقي والوحيد لغير المسلمين طيب عايز أقول إيه الدولة المدنية ورأيك فيها إيه وما تردد آه، مؤخرا التقسيمات دي في الحقيقه بعض كتير من الناس بيظنوا ان الدوله المدنيه ضد العسكريه ومش ده ده مش ده المفهوم مم.
الدوله المدنيه ده اصطلاح نشا في مواجهه الدوله الدينيه في العصور الوسطى في اوروبا مم.
العصور الوسطى في اوروبا كانت بتشهد تسلط كنسي من الكنيسه الاوروبيه كنيسه كنائس في اوروبا عنيف جدا مم.
وقف قصاد العلم كان بيحرق من يخالف جاليليو جاليليو، آه.
جاليليو خد حكم بالحرق لغايه ما تاب من ان هو يقول يقول ان الارض ايه كرويه كروية.
او ان ان الارض تدور حول الشمس وعشان اخترع المنظار وعشان اخت- كل الحاجات دي عباره عن هرطقه لأن خارج خارج دين الكنيسة أو خارج بالظبط.
علم الكنيسة ايوه بالظبط تمام.
الكنيسه في ذلك الوقت كانت في حاله بت- بتعمل سوق وغفران مم.
بتبيع الجنه وتبيع النار وبتعمل كل اللي هي وتحلل ما تشاء وتحرم ما تشاء لغايه ما الناس انفجرت في النهايه يبقى كانت في الحقيقه الطغيان ده كان وص- يعني يتصادم مع العلم ويتصادم مع العدل مم.
ويتصادم مع حق الناس في حياه كريمه مم.
مش مملوكين هم ده هم كان كما وصف الله عز وجل اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح العنى فاللي حصل ان انفجر الناس والثوره الفرنسيه كانت بدايه الانفجار ثم تتبعت كل اوروبا عليها فقالوا لا احنا هنعزل الش- الدين ده تماما عن في الحياه الكنيسة بس عن الحياه واللي نعم.
عايز يروح يروح واللي مش عايز يروح ما يروحش وكلهم تركوه في النهايه مم.
والا اوروبا النهارده عامتها لا دينيه مم.
مجرد آه، ال- المناسبات فقط هي اللي لها تعلق بال- بالديانه المصريه م.
لكن لكن كل المبادئ مالهاش ومش دعوه بيها في التشريع قالوا لا نرفض ذلك وفي ال ال ال السلطه التنفيذيه قالوا ممنوع الدكتاتوريه احنا في الحقيقه احنا في الحقيقه يعني هم قالوا دوله مدنيه وديمقراطيه مدنيه يعني لا دينيه لا دخل لها بالدين احنا ما عندناش الامر ده في الاسلام نعم.
وبالتالي التقسيم ده مش صحيح في الدوله الاسلاميه في النظام الاسلامي النظام الاسلامي لا يندرج لا تحت الدوله المدنيه ولا تحت الدوله الدينيه في باصطلاح اوروبا لان نعم.
اصطلاح اوروبا معناها ان الحاكم له سلطان الهي ممثل الاله في الارض رب مم.
كلامه كلام الاله تحريمه تحريم الاله نهي نهي الاله مم.
كل حاجة هو الاله معصوم لا يرد له كلام ممكن يطرد الانسان من الرحمة ممكن يدخله الرحمة ممكن يدخله الجنة ممكن يدخله النار مم.
والعياذ بالله الكلام ده فين في الاسلام الاسلام ما فيهوش الكلام ده نعم الاسلام فيه ان الحاكم وكيل عن الامه في سيا... اقامه الدين وسياسه الدنيا بالدين اقامه الدين اللي هو الاسلام والايمان والاحسان مم.
وسياسه الدنيا بالدين اللي هي ايجاد انظمه الحياه الاسلاميه اللي التي العلماء بيسموها تتناسب مع الواقع.
حدود الكفايه مم.
اللي عشان تنشئ افراد مسلمين في نظام التعليم والاعلام الحسبه القضاء الحرب والسلم النظام الاقتصادي النظام الاجتماعي نظام التكافل انظمه متكامله بتتبناها الدوله المسلمه والحاكم فرد كسائر الافراد الامه هي اللي بتعينه وال- ده في الاسلام هنجيله بس أيوة.
في خطابكم آه، فضيلة الدكتور ياسر يعني دائما تحدثون عن الديمقراطية وأنتم غير راضين عن هذا المسمى ليه؟
مم. في الحقيقه الديمقراطيه مم.
نظام نشأ في ضد الدكتاتورية فزي ما قلت برضو الإسلام آه، ليس داخلا تحت هذه التقسيمات مم.
الإسلام فيه محاسن عظيمة جدا في علاقة الأمة بالحاكم زي ما قلنا الأمة هي التي تعين الحاكم من مم.
خلال أهل الحل والعقد الأمة هي صاحبة حق في عزله أيضا مم.
الأمة بتسائله أفراد الأمة و- وأحدها كلهم ب- إذا أخطأ الحاكم من حقهم يصححوا له حديث أبي سعيد الخدري حديث واضح جدا وجميل جدا مروان كان آه، خطب بدأ خطبة قبل الصلاة فقام له رجل أبو سعيد الخدري كان ماشي معاه حاول إن هو يمنعه فخ- فخلص منه خطب في العيد قبل الصلاة فقال رجل الصلاة قبل الخطبة فقال مروان قد ترك ما هنالك خلاص بطلنا الموضوع ده فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه طبق الحديث على مين على الحاكم ان الراجل اللي بينكر على الحاكم ده ادى ما عليه ده علينا مش لينا بس كمان ده امر علينا ان احنا نعمله الحاكم ده في ال- في- في الدولة الإسلامية إذا ارتكب أي جريمة يعاقب عليها وده كان بيتم تطبيقه في الصحيحين حديث نعم.
شرب الوليد للخمر عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء شاهد شهد ان هو شرب الخمر كان بيصلي بيهم قال لهم صلي بيكم أربعة وهو خم- سكران واحد تاني شاهد انه بيتقيأها فقال يا علي قم فاجلده فقال علي لحسن بن علي قم فاجلده فقال ولي حل- حراء من تولى قراء قال له قم يا جع... عبد الله بن جعفر فاجلده قعد يجلده 40 وهو ده امير زي زي دلوقتي رئيس دوله في الحقيقه لان الدوله بالظبط.
الدوله الاسلاميه في عهد عثمان كانت مصر دي عباره عن ولايه من ضمن الولايات مم.
فده ال- ال- النظام ده ال- الحاكم ليس له سلطات مطلقه في الاسلام طب ن- محاسن آه.
النظام الاسلامي نعم خدتها الديمقراطيه وزودت معاها مصيبه عظمى طب لو جينا لو جينا لكلمه الديمقراطيه أنا هجيبها حكم أهو.
الشعب بالشعب لصالح الشعب اه اما الحكم الاسلامي ان الحكم الا لله صحيح ما انا بقول الديمقراطيه خدت محاسن النظام الاسلامي وحطت عليه حته تانية وهي ان التشريع حق للبشر مم.
عشان كده بنرفض مصطلح الديمقراطية.
الديمقراطيه على بعضها آه.
احنا مش معناه ان احنا نرفض المحاسن الموجوده دي محاسننا احنا اه ان الامه تسال الامام تحاسبه تراقبه يمكن ان تعزله كما ذكرنا هي اللي بتعينه مم.
فرد من الافراد هو وكيل للامه مش ان هو سلطان الهي مم.
وبالتالي فالحقيقه ان النظام الديمقراطي الغربي في جزء غير محتمل عندنا وهو ان الامه اذا آه ان هي مصدر السلطه التشريعيه لا احنا نقول مصدر السلطه التشريعيه الدستور، الوحي.
القرآن الوحي المنزل نعم.
قال الله قال رسوله أجمع أهل العلم أما السلطة التنفيذية مأمورة بأنها تنفذ هذه هذه الإيه؟ الأوامر الإلهية تتحرك داخل هذا ال ال ال الوحي الإلهي بالضبط وليس ان من حقهم انهم يغيروا وللاسف الشديد ان المستوردين النظام الديمقراطي ده بيمتحنوا الاسلاميين في هذه المساله الخطيره يعني لو كانت صناديق الاقتراع هتلغي التشريع الاسلامي والشريعه الاسلاميه هتقبلوا ولا تقبلوش يقوم بعضهم يقول هنقبل لا احنا بنقول لا ده مستحيل اولا الشعب عمره ما هيقبل ذلك طب عايزين نقول ال- رؤية آه، فضيلتك دكتور ياسر ل- للدولة الدينية اللي هي مرفوضة من الدولة بعض- الدينية المرفوضة ومرفوضة مننا ان يكون الحاكم له حق الهي مم.
ان معناه انه بيحكم باسم الاله لا مم.
اما الدولة الدينية يعني دولة تقوم من اجل اقامة الدين الاسلامي مم.
و- وانظمة الحياة الاسلامية وسياسة الدولة الدين ده واجب ان يكون بلا شك وده بنقول المادة الثانية بتعبر عنه مم.
وان لم تطبق بعد بالدرجة الصحيحة والكاملة لكن بنقول امل للمستقبل نعم أن الأجيال يكون في دستور القادمة.
إسلامي الاجيال القادمه هتطبق الماده دي مم.
بدل ما ارغم رئيس الدوله لو اتغددت الماده دي هيكون في خطر ايه لو اتحطت الى مصدر رئيسي للتشريع مم.
مصدر رئيسي زي ما قلنا تساوي ايه يعني الحكم هناك- لله ولغيره آه، نعم.
في جزء لله وجزء لغيره مم.
لما يجي يحلف رئيس الدوله على احترام الدستور ونائب الرئيس وك- ورئيس الوزراء والوزراء وضباط الجيش وضباط الشرطه واعضاء مجلس الشعب اعضاء مجلس الشورى كل دول هيقسموا على ايه على كتاب الله ع- لا بيقسموا على احترام الدستور بيقسموا بال...
اه اه اللي هو في طب انا تشريع من دلوقتي غير الله، ه- يعني هل تشريع غير الله.
اقبل هذه المساله واقول حاجه بسيطه يعني الف فلان فرقت لا ده مش ممكن كل الناس دي حتى هتقسم على احترام ان الحكم لله ولغيره لا ما نقبلش اه ده مسألة خطيرة والله و- جدا آه.
اللي بيقولوا التعديل مش مهم وانتوا عايزين ايه مش انتوا عايزين حريه وخلاص مش عايزين تدعوا الى الله وخلاص ما هي هنتع- هتحقق لكم كده هو هو- هي الجماهير دي قامت والثوره قامت عشان تعدل الماده الثانيه تخيل في عادل او منصف يقول ان الجماهير دي والشباب ده خرج لانه متضايق من الماده الثانيه طب نعمل استفتاء ما هي لن تجد المشكلة- واحدا يقول هذا المشكلة في الاستفتاء مم.
انه بيتعرض الدستور على بعضه مم.
وبالتالي فاحنا هنجد مضطرين ان احنا ندعو الشعب كله انه يرفض الدستور على بعضه مم.
هنخش في دائرة مفرغة اذا دي اذا اذا المادة دي اتغير فيها شيء وبالتالي وهنبذل كل جهد ممكن لايقاف هذا التعديل الحمد لله ان يعني الت- ال- ال- ال- قبل تنحي الرئيس كان قال ان هو بيعد مواد محددة بس هي اللي هيغيرها اللي هي فعلا في الحقيقة كانت متفصلة بطريقة معينة على ابنه تعمل حاجة عقدة في المنشار للتوريث اه نعم تمنع ان الغ- آه، السلطات كلها محط- محطوطه في الحزب الحاكم وهو الحزب الحاكم اللي عمل انتخابات بالطريقه المعروفه ادت الى هذا الانهيار الانفجار طب انا عايز اوصل ل- الصفات او واجبات الحاكم المسلم والصفات الذي ينبغي ان يتحلى به ووسط كلامنا وضحنا احنا قلنا اه, اه إن انا عايز واجباته كبسولة ايه على اساس ايه آه، أتذكر بها واجباته اثنين مم.
اقامه الدين ايه الدين ده الاسلام الإح... الإيمان الإحسان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه مم.
أتاكم جبريل جاء يعلمكم إيه دينكم دينكم. آه.
يعني عايز يقيم الإسلام يعني يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله والناس م- بغير إكراه من غير إكراه ما فيش إكراه في الإسلام لا إكراه في الدين مم.
احنا ما بنغلبش حد على الدخول في الإسلام لكن بنفس الوقت بنحافظ على هوية الأمة يقيم الصلاة في الناس يدعوهم إلى إقامة الصلاة إقامة تاركها إيه- إيه، لابد من إيتاء الزكاة الناس تجمع منها الزكاة لأن ده النظام الاجتماعي في الإسلام والنظام الاقتصادي قائم على ذلك مم.
تيسير آه، الامر بالص- بالصيام ومنع الناس من المجاهره بالفطر في رمضان وإن الله ليزع بالسلطان ما لا لازم يزع القران نعم.
تيسير الحج والعمره اقامه ال- الحلال والحرام في كل مناحي الحياه ان انا عايز اوفر للناس كسب كريم في البيع والشراء والاجاره والمشاركه والمضاربه وكل والب- والزواج والطلاق الحاجات دي كلها تبقى مصبوغه بالحلال وتجنب م.
الحرام تقسيم المواريث ما يبقاش فيه اي تغير ده وظيفه ان هو يقيم الاسلام مم.
يقيم الإيمان يدعو إلى التوحيد يدعو بيخ- بيخلي الناس ت- ت- تدخل في الإيمان الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير تبقى قضايا هي القضايا المطلوب إن احنا نقولها للناس مم.
مش إن أنا أعلم الناس إيه مثلا على سبيل المثال إيه، أنواع بقى الفنون وأنواع بقى الفلسفات وأنواع الد- آلهة اليونان القديمة يعني أنا- أدخلهم كما يقال بالعامية في حارات سد يعني انا عايز اعرف يعني الناس اللي اللي ما يعرفوش يصلوا ويصوموا من طلاب الجامعات ولا يعرفوا ممكن يعرف بعضهم لا يحسن ان يقرا القران ويدرسوا على سبيل المثال انواع الهه اليونان والرومان والاله الفلاني كان بتاع كذا والاله الفلاني كان بتاع كذا وإيزيس وزريس لا ده دي ده بسيطه دي ده انت حافظها مم.
لكن ده في الهه عجيبه وقصص عجيبه واساطير طب انا انا عايز اعلم الامه هو كل هذا الكلام ولا عايز أو يدخل أبدأ.
عليهم الشيعة بمنطقهم وفلسفتهم والخطر اللي جاي يلخبطوا الدنيا الخطر اللي جاي ما هو لو الناس ما اتعلمتش العقيده في الصحابه وآل البيت وان بينهم وئام لا خصام مم.
الحقيقه ان الصحابه وآل البيت جناحين لش... ل... ل... ل... لهذا الطائر مم.
وان هم كلهم ب... ليس بينهم عداوه ولا الوقت خصام.
يدهمني وكلامكم يعني يعني غير مقطوع اتفضل.
فضل دكتور ياسر يعني كيف تتم احنا قلنا الحاكم بيتم رقابته شعبيا كيف نعم.
تتم محاكمته ومراقبته انا ضربت امثله من التاريخ القديم نعم في التاريخ الحديث في نوع من ذلك مم.
في الدولة السعودية لما الملك سعود أدى بالبلاد إلى انهيار شديد جدا مم.
جاء اجتمع العلماء مع أهل الرأي مم.
من ال- أصحاب الوجوه من العائلة الحاكمة مم.
وقرروا الم- الشيخ محمد إبراهيم قال يا سعود احنا عزلناك وعيننا فيصل مم.
ده أمر وارد جدا يكون في بلا شك ان ان, إن متاح حاليا في العلماء والامراء يكون هناك في وئام وتناغم.
وعين بينهم مش ان العلماء يكونوا تبع للامراء م- يعني مجتمعين على كتاب الله بالضبط وما يقول- يقولوا العل- العلماء يكونوا هم الذين يحكمون على غيرهم مم.
مش بالقهر لكن بالعلم وبال- وبانهم لهم سلطه ادبيه وليس ان الامراء هم اللي بيتحكموا في العلماء لا دي نقطه انما اصحاب خطيره السياسه جدا الشرعيه كما يقال بالضبط كده نعم.
الاثنين دول هم اصحاب الر- الرقابه على على على على, على الحكومه وبالفعل في المملكه يعني لا يتحركون الا بال... بال... الا بالرجوع بعد الرجوع للمفتي يا ضد رب المفتي.
يسر ذلك يا رب نعم طيب هل يوجد في الاسلام عزل للحاكم اه بلا شك ان في اذا كما ذكرت في- الامه هي التي تقيمه وهي التي تعدله كذلك ايه الاسباب بقى يعني يعزل امتى إيه- آه، الإمام الجواني بيقول إذا جار ولي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه والمثل صعود ده لا ده ده مثال آه، ده الإمام الجواني قبل كده بكتير اه لا انا حصل في بتكلم- عهود المماليك كتير جدا وحصل في عهود أيضا في الدولة العباسية في أمثلة كثيرة في التاريخ مم.
في ذ- في ذلك لا، فبنقول هذا ال- الس- آه، سلطان العلماء العزيز عليه السلام باع المماليك السلاطين وكانوا سلاطين كانوا سلاطين واصر وقالوا حاضر نتباع وتحط الفلوس بتاعتهم في بيت المال عشان يبقوا احرار علشان شرط الحريه من شروط الايمان طب فضيله الدكتور طلبتم في مؤتمركم السلفي آه، يعني بضروره اصلاح المؤسسه الامنيه ما هي رؤيتكم لهذا الاصلاح بالتاكيد إن مواطن ح- الخلل كمان بالتاكيد سؤال ان في مركب.
خلل خطير جدا حصل اولا آه، الشرطه لابد من وجودها مم.
ولها دور كبير جدا لابد ان تقوم به مم.
ولا بد ان تع- يعلم افرادها ان وجودهم فيها آه، لاجل خدمه الناس فعلا ولاجل حفظ امنهم ولاجل تيسير حياتهم بطريقه صحيحه وليس انها فرصه لاخذ المكاسب منهم ولاذلالهم وانتهاك ادميتهم لا هو ده تراكم عهد 30 عهد طويل.
سنه يعني يعني صحيح.
كبت أنا للحريات لازم- إحنا قلنا- امن دوله ومش امن احنا دوله آه، انا هقول لحضرتك احنا قلنا في البيان آه، رقم ثلاثة بتاعنا ان احنا نرفض التع... التعميم الظالم مم.
مش كل افراد الشرطه كذلك نعم بلا شك انا اعرف شخصيا آه، عايز اقول اخوه م.
افاضل من ضباط الشرطه في والعاملين فيها ولكن هذا آه، على- هم على خلق عظيم جدا وفعلا بيحبوا يخدموا الناس انا بقول الكلام ده مش مجامله لحد والا فالامر ال- ال- الان ليس لا، وقت لا، مجامله فضيحهم- فضيحهم.
ده كثير جدا بيبقوا فتره شماته ولكن انا لا احب الشماته ولا اريد الشماته ابدا ولكن فعلا بيقول مفيش تعميم ظالم بس في قطاع عريض لابد من ان يتاهل من جديد نعم آه، نفسي آه، آه، يعني يكون حاجة حاسمة ان اللي اللي يدخل كلية كلية الشرطة مش برشاوي آه، بتدفع بال 30 و 40 الف عشان يدخل الكلية علشان هو هيعرف يحصل بعد كده بوسائل غير شرعية اكثر من ذلك يقول لا لابد من اعداد صحيح لكل المتعاملين في الشرطة ابتداء من المجند حتى اكبر الضباط نعم وتأهيل الموجودين واختيار العناصر ذات الأمانة والكفاءة لتتولى المناصب ال ال ال ال ذات ال يعني التأثير يعني دي وتتعامل مع مواطن فساد الجمهور انتوا شايفينها لازم تعالج بالتأكيد لابد وهم أكيد هم عارفين كده كمان نعم طيب المؤسسة الإعلامية كان لكم رأي فيها سواء كانت قنوات حكومية أو خاصة آه أما القنوات الحكومية فكانت ماشية بعقلية العهود اللي من 40 سنة تقريبا والصحافة كمان والصحافة.
المؤسسات الصحفية الكبرى للأسف ماشية بنفس الأسلوب العجيب مم.
الذي لا يحترم معلومة إن وجدنا أباءنا على أمة وللأسف ال- ال- المداهنة الشديدة للنظام القائم مم.
مش محاولة نقد وإصلاح احنا عايزين نقد ما كانوش مصلح.
مصدقين عشان الامتيازات اللي كانوا حاصلين عليها يا آه.
دكتور آه.
ان هو ممكن يمشي مستحيل وكان حد يتخيل يعني لما تلاقي مثلا بتاع الاهرام بياخد له 2 3 مليون في الشهر ومش عارف مين بياخد كان إيه.
ملكا ذا أوتاد سبحان الله كان ملكا ذا أوتاد آه.
ولكن هزه أمر الله مم.
سبحانه وتعالى لكن لحد المؤسسة الإعلامية بالتأكيد الداخلية فقد الثقة والمصداقية تماما مم.
ليه؟ لأن الاهرام بعت اعتذار النهارده والاخبار يعني احنا بنعتذر لجماهير الشعب المصري وليه لا لن- لا- لابد ان ال- ال- الع- اللي قاموا بالمؤتمر ده يتعرحوا مم.
هم كمان نعم وكذلك المجلات التي افسدت افسادا كبيرا تجديد الدماء يعني اه طبعا بلا شك واكيد في شرفاء كتير جدا في الصحافه وفي الاعلام والقنوات ال- الفضائيه الاخرى كتير جدا منها كان يعني دائما يضخم كل شيء يضخم انواع كثيره جدا احداث انا كانت تبقى قدامي نعم وعارف ايه اللي وقع فيها ابص الاقي البتاع القنوات ال- الاخباريه بتنشر كلام تاني خالص مم.
قالوا انفجار بمصنع ابو قير الاسمده وتصاعد الابخره السامه واتصلت بالاخوه هناك اللي جنب المصنع ايه اللي حصل قالوا ده في بتاع حريقه صغيره ولعت في مصنع ادويه قديم مم.
جنب ال- جنب جنب ابو قير الاسمده الله الاخ بيحكي لي له آه، آه، مكتبه جنب جامع ابراهيم فبيقول لي ابقى شايف المظاهره مثلا بتاعت مثلا 600 700 واحد 1000 واحد نعم اطلع في بعض القنوات زي الجزيره يقول لي 250 الف متظاهر مم.
آه، انا بقول احنا يعني لازم يكون في مصداقيه ما بالظبط فين تكونش في اجنده معينه المهنيه بقى احنا بعتنا كل بياناتنا بما فيها المؤتمر اللي مم.
احنا بعتناه لكل لمعظم القنوات مم.
ما في خبر على الاطلاق آه، لا هو بس بيذيع الخبر اللي- اللي يؤيد ال- الفوضى وجهه النظر والسقوط لا وجهه النظر اللي ماشيه بيها هذه سياسه القناة.
المحطه اه بالظبط لا وده وده مش زي صح.
مثلا زي مثلا آه، آه.
ما سمعنا مثلا ان ان ان اي قناه ايا كانت الجزيره وغيرها جابت مثلا اي حاجه مضيئه في يعني مثلا عندكم مكتبه اسكندريه ما آه.
شفناش ليه فيلم تسجيلي ع- في في الجزيره عن مكتبه اسكندريه وهذه العظمه ودي انها من اكبر مكاتب العالم بعد مكتبه الكونجرس ايوه لكن دائما ما تاتي بنقاط السوداء احنا عايزين انصاف بالظبط عايزين في الاعلام صدق مم.
وانصاف ومراعاة للمصلحة مم.
نقد بناء لا هدام مم.
تجنب الكذب والغيبة والنميمة مم.
اللي فيه فعلا غيبة ونميمة في اه، اتجاه معين لنشر سلبيات فقط مش انا مش بتكلم عن الحكومات انا مم.
بتكلم حتى على ما يقع في المجتمع لابد ان يكون فيه انصاف طيب آه، آه، يعني آه، ذكرك يعني آه، احد آه، رؤساء مجالس تحرير آه، مجله روزا يوسف هنقول كده اللي هو كمال ده آه، آه، وقال انك انت اخطر رجل يعني انت عارف اخطر رجل في العالم يعني في مصر في مصر بس هو ما آه، قالش كده هو قال اخطر رجل ضد مصر آه، ضد مصر وإنا بالظبط لله وإنا كده راجعون يعني إيه- إيه الحمد رأيك؟
لله أثبتت الأحداث يعني مم.
إن إحنا من- من أكثر الناس حبا آه.
لبلدنا وإن إحنا آه، يعني من أكثر الناس على مصلحتها مم.
وأنا أدعو إلى أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره عما كتب مش عني لوحدي في الحقيقة مم.
هو كتب عني وعن إخواني وعن الدعوة وكان مهيجا للغاية وفي الحقيقة بلا شك أن هذا كان ظلما بينا ده كان في الاحداث ولا كان قبلها كان قبل بعد أحداث الكنيسة آه، وإن الإخوة يعني ما هو اصلا مش أبرياء عارفين يرموا منها.
بلواهم على مين ولا حول يعني ولا قوة.
النظام مش عارف يربي ولا عمل. فخلى بوك ابواق الدعايه زي كمال ده وغيره وغيره والكل يعلم ان الاخوه لا دخل لهم بهذه الط- و- وتبين بعد ذلك من غالبا يكون له دور في ذلك مم.
على اي الاحوال احنا بنقول ان مثل هذا الامر كان في الحقيقه ظلم بين مم.
والله عز وجل هو الذي ينتصر المظلوم لا، ربنا يجيب دعوه المظلوم ولو كانت من كافر طيب.
فما بالك اذا كان مسلم وما بالك اذا كان دعاء الى الله عز وجل نعم الحمد لله هو كان عمل لنا صراحه يعني دعايه كبيره جدا يعني اه اتت بنتيجه عكسيه اه فعلا أي رب رامية بغير رامي سبحان الله رمية بغير رمي طيب عايز اقول في النهاية ثورة شباب 25 يناير 21 صفر 21 صفر آه، كانت ثورة ضد مم، حقوق شرعية يعني انا حتى كنت فضيله الدكتور ياسر كنت ضد كلمة مطالب التي يقولها السيد عمر سليمان او يقولها الاعلام الرسمي هي ليست مطالب هي حقوق للشعب نعم يعني تماما ضد تمام تضييع حقوق زي شرعية.
اليهود اه مث- مثلما آه، آه، اليهود يقولون على الفلسطينيين يقول المطالب الفلسطينية ولا يقول الحقوق الفلسطينية أيوة.
يعني خدت عشان تنزلها بيتي شوية.
وطلعتيني عشان وهي ما- مقصودها كمان فضيله الدكتور ياسر أيوة.
يعني آه، ونحن نتعلم منكم ان مطالب يعني ايه ده مطلب ليك فممكن يكون شرعي ممكن يكون غير شرعي صحيح انما لما تقول لي حق ده بقى فانا ما انت عنديش اثبته حل انك انت لازم ان تاخده انا انفذه لك اه لازم تاخده فاليهود يقولون عن حقوق الإخوة الفلسطينيين المطالب المشروعة للفلسطينيين آه.
هكذا كانوا يتعاملون مع الثورة في الإعلام الحكومي ويقولوا ال- ال- ال- المطالب المشروعة المطالب هي حقوق وليست مطالب طيب.
صحيح صح عايز أقول هذه المكاسب والحقوق المشروعة التي كان ينادي بها آه، آه، الشباب وينادي بها الشيوخ والنساء والأطفال يعني حتى في أطفال كانوا واقفين معاهم حاجات آه، بنشوفها في حلال.
الإعلام يقول لك حلال.
ارحل مش عارف إيه آه.
يعني كيف تثمن هذه المكاسب وماذا يعني او كيف توظف لكي تصب في المصب الالهي
آه، بلا شك ان هذه المكاسب آه، المحافظة عليها آه، من خلال سلوك ال- الشعب خلال سلوك م.
الأمة نعم سلوك الأمة بأن تتغير هي من داخلها أيضا حتى يولي الله عز وجل عليها من هو أصلح مم.
لأن دي آه، بأمر الله سبحانه وتعالى مم.
الله الذي غير ال ال الأحداث كان ممكن تسير في اتجاه تاني خالص مم.
في مظاهرات كانت أعنف من كده في بلاد وجهت بطريقة أخرى مم.
احداث الميدان السماوي في الصين مثلا آه.
انا كانت بالنسبه لي عباره عن حاجه رعب قدامي الدبابات اكتسحتهم اكتسحتهم مم.
ومش فاكر.
مش 300 واحد ماتوا مم.
ده كان 10000 واحد تقريبا ماتوا مم.
والناس طحنت طحنا نعم.
انا كان قدامي سيناريوهات خطيره زي اقليم سوات مم.
اباده والغرب بيوريكها نعم فالحقيقه الله عز وجل الذي قذف في القلوب وفي مو... وبالنسبه لموازين القوى العالميه عشان يحصل التاثير ده عشان تبقى الثوره دي باقل الخسائر لاقامه الصلوات في الميدان برحمه الله سبحانه نعم.
وتعالى ودعاء الكثيرين الدعاء فعلا ولعل هذه من إجابة دعوات نعم أنا بتذكر كده يعني ربما دعوة مظلوم واحد مم.
فضلا عن مئات فضلا عن آلاف ال- المظلومين مم.
المكاسب دي تحقيقها بتغيير سلوكنا بأن احنا ما ندفعش رشوة ما نتعاملش بالربا ما نفعل لا لا, لا يفعل شبابنا الفواحش لا بناتنا ما تتبركش ما شبابنا ما يعكسش البنات مم.
اللي كل واحد يدور على عمل شريف ما يقولش انا ابيع مخدرات او أ- أ- اسرق عشان مش يطلب لاقي مكسب سريع من حرام آه لا إيه، حتى لو جوعنا شوية حتى لو بقى في صعوبة في أنواع المكاسب عايزين حرب ضد المخدرات دي اللي هتفتك بالشباب كمية كبيرة جدا من الشباب يتعرض للمخدرات فترة عصيبة جدا وما زالت الفترة دي وهي انتشار تجارة المخدرات وإدمان المخدرات خلال فترة الغياب الأمني ومش عارفين نعمل إيه فيها وللأسف سيطرة عنيفة جدا للمخدرات على أفراد ال- على على الفرد المدمن مم.
احنا بالتاكيد عايزين نتغير عايزين نكون في صدق عايزين يكون الموظف اللي بيشتغل يكون آه يؤدي تنتهي على قد فلوسهم ولا يدي- تنتهي المقوله اللي كانت بتقول لك على أيوة.
قد فلوسهم لا ده يدي ش- لانه حاسس ان دوره ان هو يخدم الناس مم.
فضلا عن ان احنا نحافظ على اسلامنا وايماننا واحساننا مم.
نحافظ على اخلاقنا السويه نحافظ على عبادتنا احنا دي التغيير الحقيقي اللي احنا عايزينه فعلا وده اللي ربنا عز وجل هيغير بيه طب من خلال شاشة صفا للدكتور ياسر وفرصة نقتنصها وأنت العالم الكبير والداعية استغفر الكبير الله انا مش عالم انا يعني لا نزكيك على الله انا ارجو الله ان اكون من آه، طلاب العلم يعني يعني أنتم أشهر مما يعني ن- نتمنى الشهرة في أستغفر الدنيا الله.
والآخرة استغفر الله واتوب اليه فيعني كيف توديهون آه، يعني الشباب والقائمين على هذه الثورة والشعب المصري لكي يكون هناك دستور إسلامي لكي آه، تتجه مصر إلى الطريق الإلهي الصحيح كيف تصب كل هذه المكاسب إلى هذا الاتجاه الاول حقيقه ان الثوره مفيش حد قائم عليها مم.
لو حد عايز ي- يركب عليها دلوقتي يقول انا قائد الثوره لا الثوره قامت لان قطاعات هائله من الشعب اجتمعت على مسائل معينه كلهم حصل لهم ده وليست وليست جوعا فقط يعني لا، يعني, و- في أيوة طبعاً، يعني لا.
كان فيها ناس آه، يعني من ال- الطبقة العالية زي ظلم ما- وجوع و
حرية.
إنتهاك حر- حقوق آدمية في الحقيقة حقوق الإنسان اللي ربنا كرمه بلا شك الحاجات دي كلها هي اللي جمعت الناس دي كلها وانفجرت مرة واحدة بقدرة الله كما ذكرت نعم وبالتالي بنقول انا بنوجه ال- ال- ال- الجميع الى ان احنا عايزين توبه صادقه الى الله عز وجل وانا بقول برضو انا عايز اكد ان الدستور المصري اوقف العمل به ليس لم يلغى مم.
علشان احنا انا عندي خوف وقلق من اعاده صياغه الدستور كله مره واحده تانية لا الدستور لم يلغى في مواد معينه فعلا كان فيها ظلم وعدوان نعم هي دي محتاجه تغيير متفصله بطريقه معينه تتعدل المواد دي وتراجع في ضوء المبادئ العليا للدستور التي هي عقيده الامه التي هي كتابها المنزل هي اعلى من الدستور المبادئ العليا دي وال- و- ونصت عليها الماده الثانيه وبالتالي كل المواد ينبغي ان تعاد في ضوء هذه الع- الع- العقيده او العقد الاجتماعي للامه باسم الديمقراطية باسم اطرحوا مادة مادة الشورى.
والناس تشوف اه اه وباسم الشورى وأهل- خلينا في الديمقراطية يا حضرتك الدكتور احنا اتفقنا ديمقراطيه يعني بدون ممكن تشريع لغير الاسلاميين الله يحصلوا باسم الديمقراطية آه، على هذا بدون المكسب تشريع لغير الله مم.
بدون تشريع لغير الله نعم.
وهذه المسألة بنقول فعلا أنا متأكد أن الشعب لن يختار إلا الإسلام بإذن الله إن شاء الله جزاكم الله خير طيب يعني انا مش عايز انهي والله حديثي لكن يعني م- ماذا يعني آه، كنت تريد ان تقوله في هذه الحلقة حول كل الاسئلة التي سألتها وكنت انا قد قصرت في ان اسألك عنه أنا وأردت كده فيه.
كويس خالص بس لا، أنا أختم يعني- بالدعاء اللهم احفظ بلادنا آمنة آمين.
مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين آمين.
نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر أسأل الله عز وجل أن يهب لنا رحمة من عنده آمين.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وصية لكل من يتولى الأمر أيا من كان خلال الفترة الانتقالية ومن بعدها آه، أقول كونوا أبناء أمتنا لا تكونوا أبناء أعدائنا منا نعم تكون وجهتكم آه، إلى مكة قبلتكم إلى مكة لا إلى أي عاصمة غربية تكون إرادتكم في تحقيق أحلام الأمة في حياة كريمة في, شر... في ظل شرع الله لا تحقيق أحلامكم الشخصية نعم آه، أقول أن آه، لا تتولوا أعداء الله عز وجل أعداء الإسلام أعداء الأمة مثلهم كمثل الشيطان إذ نعم.
قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك اني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وهو لا يخاف الله مم.
ولكن هكذا ضحك عليه.
طبيعته هكذا طبيعته يلقي بأعوانه إلى الجحيم مم.
فاستعيذوا من عذاب غيره
مشاهدينا الكرام انتهت هذه الحلقة وكنا آه، معكم في ضيافة فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي الداعية الإسلامي الكبير أشكره باسمكم جميعا في نهايتها شكرا لك فضيلة جزاكم الله الدكتور خير الله يحفظك على تشريفك وكنا قد تناولنا فيها بعضا مما آه، قام آه، بالترويج للمساس بالمادة الثانية من الدستور وطوفنا فيها حول دور السلفيين والدعوة السلفية التي آه، قامت بدور هام في آه، محافظة الإسكندرية على مستوى الجمهورية المصرية في عودة الناس إلى ربهم وإلى دينهم والتذكير بأنه حرام الاعتداء على المال العام وغير ذلك مما أوردنا وصفات الحاكم وغير ذلك مما أتى في هذه الحلقة لا أريد أن أكرر آه، في النهاية أشكر حضراتكم وهذه الحلقة من آه، برنامجكم اليومي حول مصر المحروسة حول مصر الكنانة وهي مر- مرصد الأحداث شكرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته Thank